بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حللني يا ابو عاوز اكلمكم عن حاجه تانية في الخفاء هي مشاعر الناس اللي بنخدمها مشاعر الخروف الضال احنا بنخدم كلنا تقريبا موجودين بعضكم بيخدم بقاله سنين طويله في ناس لسه مبتديه وفي ناس هتبتدي في ناس بتخدم أطفال في ناس بتخدم ناس كبار في نسبة بتخدم شباب وطبعا حتة الخدمة دي أحد يعني أدواتنا للوصول لله أو مجالنا نقرب من ربنا لأن دي وصية إن إحنا نحب الناس ونخدمهم وكلنا فاهمين إن غرضنا من الخدمة ناخد الناس وندخل السماء مش نحل مشاكلهم على الأرض هنحاول بس مش هو ده الهدف الهدف ان ما, يض... ما يضيعوش من السماء احنا وهم نوصل انما واحنا بنخدم ساعات نتعب الناس بدل ما نريحهم نتعبهم او بدل ما نحل مشاكلهم نعقد مشاكلهم ده يحصل امتى زي دكتور يدي دواء يزود مشاكل المريض اصل الدواء غلط طب الدواء غلط ليه لانه غالبا التشخيص غلط فاللي أنا عاوز أتكلم فيه معاكم دلوقتي إن ما يظهر من المختوم شيء وما يبطنه أحيانا يكون شيء تاني يعني أنا بشوف من بره إيه شخص عصبي على طول وشتام ما اقعدش أقول في بالي ماله عامل كده طالع فيها ليه ده ممكن ما يكونش طالع فيها خالص ده يكون نازل فيها على الآخر يعني يكون مهلهل تماما نفسيا ومن هنا غضبان بينما الناس فاكرينه متكبر قوي وعمال يزعق ويشتم طول الوقت وهو من جواه حاسس انه وحش جدا ومش طايق نفسه فرد فعله كده فتبص تلاقي انك تدخل فيه شمال عشان قلقيت فرمله يقوم يزداد غضب ويزداد عصبية وانت تقول كلمة وهو يقول عشر ويقول اصله ما بيستفادش ما بيستفادش انت بتعالج غلط انت اساسا ما شخصتش صح لانك ما فهمتش ايه اللي وراه ايه اللي ورا الغضب ده مين قال ان ده كبرياء ما يمكن مش كبرياء فهنا موضوعنا في الخفاء ماذا يخفي الخروف الضال سميناه الخروف الضال على اعتبار ده التشبيه اللي ربنا يسوع له المجد حطه لنا وده تشبيه جميل قوي اولا الخروف الضال ده مش المخدوم اللي بنخدمه بس الحقيقة كلنا بدون استثناء الإنجيل قال بتعدي علينا مرحلة بنبقى خرفان ضل قال كلنا كغنم ضللنا يبقى لما تتعامل مع خروف ضال افتكر دايما محدش أحسن من حد هو ضال وانت ضال بطريقة تانية أو كنت ضالا أو ربنا يستر ما تضلش لكن من ناحية الضلال هو مفيش حد ماشي على طول كويس كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه يعني كل واحد يزوغ بطريقة مش كل الناس بتزوغ بنفس الطريقة بس كله بيزوغ اللي بيزوغ في فلوس واللي بيزوغ في كرامة واللي بيزوغ في مشغوليات فارغة واللي بيزوغ ويضيع في حتة كراهية وانتقام كله غلط والرب وضع عليه كراعي صالح إثم جميعنا يعني شال كل ده وحطه على راس المسيح الخروف الضال ده عندنا أمثلة كتير قوي في الكتاب لحالات كتيرة معقدة في الكتاب مثلا حالة زي قايين قايين افترى بس عاوزين نحلل قبل القتل في ايه ايه اللي وصله للقتل خلي بالكم من التعبيرات اللي قالها الكتاب عن قايين عشان تشوفوا طريقة ربنا بيبص جوه مش بره هو من بره باين عليه غضبان ليه ربنا ما قبلش الذبيحه بتاعته اصله جايب شويه عشب كده وكروته واي كلام وهو قايل لهم ذبيحه يعني ذبيحه فما سمعش الكلام فربنا ما قبلهاش فاتغاظ وسقط وجهه يعني جاله صغر نفس فيقوم ربنا يقول له ايه يا قايين يا حبيبي انت متغاظ ليه ما انت ما التزمتش إن أحسنت أفلا رفع يعني إيه ما تعمل ما تصلح موقفك ما تجيب ذبيحة وأنا هقبلها دي شغلانة إن أحسنت أفلا رفع يعني هرفعك وج- وجزيك وكفأك زي أخوك بالظبط لما تست- تعمل حاجة صح ومش صعب الصح وبعدين قال له وإن لم تحسن لو ما عملتش الكلام ده عند الباب خطية رابضة قال له أنا شايف اللي أنت مش شايفه يا قايين في وحش جواك ادي الخفاء اللي عاوز اوصله لو استسلمت للغضب اللي جواك والغيرة هو غار من اخوه طبعا هو السبب اخوه بريء اخوه عمل الصح يقوم يتغاظ من اللي عمل الصح طب ما تعمل انت الصح كمان تاخد نفس المكافأة انما قال له عند الباب خطية رابضة اليك اشتياقها يعني ايه يعني انت ميال للي جوه قلبك مش للحق اللي جوه قلبك اللي مستخبي انك تنتقم من اخوك مع انه فعلا اخوك بريء وانت عارف ان الغيظ والغيرة اللي جواك يكملوا بموت اخوك وانت تسود عليها يعني انت في ايدك تمنع نفسك ترفض المشاعر دي لكن دي خطية رابضة كلمة رابضة تيجي من الوحش الرابض اللي هو ايه النمر ولا الاسد قبل ما يفترس ال- الغنيمة يقفز كده بيبقى ايه رابط يبقى ربنا بيبقى فاهم الواحد ماشي ازاي القتل لم يكن خطية قايين الأولى لا لا قبلها في مشاعر وحشة كتير انتهت بجريمة قتل لكن هي ما ابتدتش بقتل وعشان كده في العهد الجديد يقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لكم إيه من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم أنا مش هستناكم لما تقتله واحد زي يعقوب يعقوب جواه خطية يعقوب اللي يشوفه يقول ده شخص مجتهد بيجري في كل حتة عشان يكسب لا هو مش بس مجتهد لا هو طماع في خطية جوه اسمها طمع هو عاوز كل حاجة لنفسه يعقوب أناني ومش مشخص نفسه صح بس بيدعي ان انا بتعب وبشقى وب- وبجتهد والناس مستخسرة فيا المكسب يا يعقوب اطلع من دول لا ده انت كدبت على اخوك وضحكت على ابوك وكدبت على خالك و... وبتعمل كده قصص عشان توصل لغرضك وفي الاخر تقول انه انا مظلوم لا انت مش مظلوم انت ظالم بس انت مش عارف اللي جوه قلبك فين لما ايه المسيح فوقه وعرفه في حاجة جوه وحشة موسى النبي فجأة لقيناه متحمس جدا يخلص شعبه وهو 40 سنة هو خلاص عارف انه ابن العبرانية والعبرانيين مذلولين وطلعت في دماغه انا اخلص شعبي وراجل بقى ايه امير فرعوني وبعدين قتل قتيل استنى قبل القتيل في حاجات جوه في الخفاء في ايه في مشاعر سبقت المصيبة دي مشاعر سبقت الخطية الكبيرة ومشاعر بعد الخطية الكبيرة اللي قبل الخطية الكبيرة أنا أقدر أنا أنا المختار أنا المناسب أنا الأفضل أنا بإمكانياتي ودراساتي و... وفاهم الفرعون بيشتغل إزاي والقصر شغال إزاي قال له لا بدل بتقول أنا هسيبك بقى تلخبط لكن تعالى بقى لو واحد افتقد موسى بعد بعد عملته دي بسنتين فلقى حتة راعي أغنام بعمال إيه يجري ورا الغنم يمين وشمال تقول له ده غنمك يقول لك غنم حماية حتى ملناش غنم طب إيه مبسوط في الشغلة دي وأنا أقدر وأنا في حاجة غيرها طب ما تروح ال- مصر روح مصر يموتوني أنا مطلوب القبض عليا تعالى نسأل موسى موسى حاسس بإيه ممكن يقول حاجات كتير حصل فشل فشلت ضاعت ضاع مستقبلي كنت أمير كنت ابن ابنة فرعون لكن حاسس بفشل حاسس بحيرة حاسس بندم يا ريتني ما عملت كده لحظة في العمر ضيعت مستقبلي كله مسكت الراجل موته إذا في مشاعر جوه موسى طبعا اللي فاهم المشاعر ربنا عشان كده لما جاله 80 سنة يناديه باسمه كده موسى موسى كان هيجري منه لأن موسى هراب خلاص هرب لأن المشاعر كلها تميل لصغر النفس لو تقروا بقى خروج اتنين تكتشفوا واحد موسى ده شخصيته يعني نكتب فيها كتب في صغر النفس يقول له تعالى بعتك مصر يقول له تبعتني هنا شوف حد ينفع طب خد هارون معاك ما بعرفش اتكلم طب هخليك تعمل معجزة ارسل بيد من ترسل طب بيقاوح مقاوحة اساسها ايه منفعش انا منفعش يا سيدي انا اللي مختارك وانا اللي عملت اللسان وانا اللي بقول لك وهكون معاك يقول مهما يقول ربنا ولا كأنه بيكلم بني آدم ما بيفهمش يقول حمى غضب الرب عليه سد عليه في الآخر وخده بالعافية إنما موسى ربنا طول باله عليه طبعا في الأول وخده بالرحمة ليه لأن هو عنده صغر نفس ليه ما بنقولوش اخص عليك يا موسى تقول رأى لا ربنا هتعمل زي يونان لا لا لا في فرق بين يونان وبين موسى موسى مدغدغ ومكسر من جواه وحاسس انه ما ينفعش في حاجة خالص بعد الخبرات الفاشلة فطبعا ده ما ينفعش خالص يتقال له نجيب له حوت لا الحوت ينفع مع يونان ده ينفع مع المحايلة فاهمين لو ربنا جاب حوت لموسى لا هيدخل الحوت هيموت مش هيصلي لانه هو يائس كده كده فقال ما هيقول انا استاهل الحوت انما يونان غيره يونان اقوى في الحتة دي دخل الحوت صلى وقال هطلع فاهمين ازاي لا موسى مش ممكن كان يعمل كده لان موسى عنده صغر نفس انا عايز اوريكم ماذا يدور في قلب الخاطي البعيد عن ربنا ساعات نفتكر الناس البعيدة الوحشة الوحشة ان دول كل حاجة جواهم وحش ويطلع جواهم حاجات حلوة قوي ويطلعوا مستكترين ربنا على نفسهم ومستكترين الكنيسة على نفسهم ومستكترين دخلتك كخادم عليهم ويقول لك ما تضيعش وقتك معايا مش لانه زهقان منك ده هو مش شايف نفسه ينفع في حاجة طب انت واخد بالك من الحتة دي ولا انت هتطلع تقول ده ما بيعجبوش العجب لا صدقني الحكاية مش كده ده هو نفسه مكسرة خالص داود النبي بعد ما وقع ايه مشاعره خلي بالكو داود عملته تقريبا اتفضحت خلي بالكو ليه لانه الولد الاولاني مات بعد اسبوع من حمى داود يصلي وربنا ما يستجبش فكل الناس تساءلت هو ايه الحكاية لازم تأديب من ربنا فابتدت الناس تربط الخطوط فطبعا يا فضحتك يا داود في نفس الوقت انا وصلت كده ان انا اقتل واحد من رجالتي وزني بعد كل الكلام اللي كنت بشوف ربنا في في الشجر وفي الطبيعة وبقول مزامير كنت فين وبقيت فين انهيار فظيع جدا ايه المشاعر ايه مشاعر سليمان ايه مشاعر واحد زي بطرس لما انكر مثلا مشاعر صعبة جدا تصاروا احساس ربنا نبهه كذا مرة يقول له الشيطان بيغربلك وعينه فيك وبعدها بكام ساعة مش بعدها بكام يوم بعدها بكام ساعة يلعن ويحلف ويشتم ويلبخ وبالتلاتة ويغلط في المسيح و... طب وبعد ده, ده يطيق, يطيق نفسه ازاي ايه مشاعره تقوله ندم ولا تقوله يأس ولا تقوله فشل ولا تقوله عاوز يموت عاوز الارض تبلعه ايه مشاعر بولس لما اكتشف ان المسيح اللي هو بيكره اسمه انه يسوع مش المسيح اقصد هو بالنسبة له يسوع سوري في التعبير كذاب اللي خلى الجماعة دول يمشوا وراه وادعى انه المسيا هو كشاول يهودي مستني المسيا بس هو شايف ان يسوع هذا ده مدعي فبيكره هذا الاسم عشان كده قال انا كنت مجدف كان بيغلط في اسم يسوع فلما ظهر له المسيح قال له انا ما قالوش انا المسيح قال له انا ايه انا يسوع الذي انت تضطهده ايه شعورك يا بولس لما اكتشفت انك بقالك كذا سنة ماشي غلط خالص وبتعمل بالظبط عكس اللي ربنا عاوزه وبمنتهى الحماس وال ده اكتر من شعور واحد قعد مثلا يشتغل عشر سنين وكل الشقاه راح عليه في لحظة ده بالنسبة لبولس اصعب كمان لانه كان بيعملها بحب فاكر انه بيحب ربنا طب ايه الشعور ده ايه شعور السامرية وهي لفت على كذا راجل يعني وحاسة بقلة قيمة وخلاص محدش بيحترمها وسمعتها على كل لسان و... وشكلها مش ممكن ربنا يقبلها ولا بني آدم يحترمها و... إحساس صعب أوي فطبيعي لازم تبقى عنيفة وشتامة وبطالة ما هي خسرانة خسرانة أول شعور موجود عند أغلب اللي بنخدمهم ده شعور بقى ايه من المشاعر اللي مشهورة جدا شعور الخوف ارجع للخروف الضال لو خروف سرح من القطيع ما هو الراعي كان عنده 100 خروف حسب الحكاية ماشي قصادهم وبعدين عددهم الصبح وصل اخر النهار بيدخلهم الحظيرة بيعدهم مدخلهم واحد اتنين تلاتة اربعة وصلنا تسعة وتسعين مفيش المية يقفل الحظيرة يعد تاني هم تسعة وتسعين يبقى في واحد سرح واحد ضاع يرجع بقى طول السكة يدور بقى على اللي ضاع الخروف ده حاسس بإيه أول حاجة نتوقعها إنه حاسس بالخوف تأكدوا إن مفيش واحد بعيد عن ربنا وبعيد عن الكنيسة مش خايف تقول عنده فلوس تقول مركزه كبير مفيش مفيش حد مش خايف ده احنا اللي جوه الكنيسة لأننا مش ثابتين كفاية عندنا خوف بالكوا بقى باللي بره واللي بعيد فأول شعور لازم تتوقعه في أي شخص بتخدمه إنه خايف يجوز خايف من نفسه من المستقبل خايف من الناس خايف يتفضح خايف من العقاب الإلهي خايف من ربنا في خوف جواه طبعا وده يفيدنا قوي في الخدمة لما تبقى عارف ان اللي قصادك حتى لو جعجع وبيكلم زيادة هو خايف ما تتخدعش ما هي دي بقى في الخفاء ما يظهر شيء وما يبطنه شيء يعني السامرية لسانها قد كده بترد على المسيح وكأنها يعني مئة راجل تقول له لو كان عندك فين من هتجيب مية منين ولا عندك دلو والبير عميقة تكونش أحسن من أبونا يعقوب دي هتخلط في الكلام فالسامرية داخلة شمال إنما دي مرعوبة دي خايفة طبعا لأنها تعودت تتشتم وتتهان وطول عمرها ما عندهاش أمان وهكذا كل الناس البعيد عن ربنا فيهم خوف لأنه لا سلام قال إلهي للأشرار نازفة الدم ودي رمز على فكرة يعني هي ست حقيقية في القصة لكن كتير من الآباء يقولوا بدال الحالة اللي جت في الكتاب ملهاش اسم يبقى كمان خدوا المعنى الرمزي يعني ايه ما كان ممكن نعرف اسمها زي اي حالة زي زكا يعني انما احنا كلنا نعرف اسمها ايه نازفة الدم ما نعرف لهاش اسم حقيقي يعني لان حالة النزيف المستمر هي مقصود بيها كمان واحد بيغلط مش عارف يوقف نفسه وبيتعالج عند دكاترة مش واقف مش واقف ما بتخلقش الحكاية زي واحد بقاله 12 سنة بيعترف بخطية مش راضية تروح بيرجع لها تاني ولفت على الدكاترة وما ما بتخفش وبعدين اتشعلقت في شعر قالت هلمس طرف كلابيته هخف ومش قادرة تقول بقى قدام الناس شكلها وحش تقول وكمان من الناحية العقيدية اليهودية نجاسة انها تلمس حد وهي عليها كده الظروف دي مش صح في الفكر اليهودي لكن هي مصرة تلمس ما عندهاش حل تاني فهي يقول جاءت خائفة مرتعدة عشان كده ربنا يسوع له المجد أول كلمة في أحد نصوص الأناجيل لأنها مذكورة في كذا إنجيل قال لها ما تخافيش ما تخافيش استدعاها بعد ما خفت هي لمست وجريت فقام وقف وقال مين لمسني وشغلة و... فعرفت انها مش هت مش هتستخب فجت مرعوبة قال لها ما تخافيش انا مبسوط باللي عملتيه إذا كلمة ما تخافيش دي المسيح قالها كتير على فكرة لو راقبنا الأناجيل الأربعة بيقولها دايما للناس اللي بتعاني لأن أي واحد بعيد أنت محتاج تقول له ما تخافش أنت كرجل الله وكيل عن الله خادم الله جاي صاحب رسالة من ربنا رسالة مهمة قوي تقولها للخروف الضال ما تخافش أرجع للخروف وأحكي لكم حكاية الخروف طلع انه وقع مثلا في حفرة ولا ايه اتعلق في, في شجرة ولا ايا كان بقى التصورات وبعدين اخيرا لقى الراعي جاي هو لو ما يعرفش الراعي كويس والراعي ماسك عصاية هيتوقع ايه هياخد له علقة تمام لانه سرح وساب القطيعة انما كل الصور والنص الكتابي دايما يقول لنا انه عمل ايه اول ما خد الراعي خده في حضنه وشاله مرضاش يخليه يمشي عاوز يقول له ما تخافش لا تخاف مني انا مش هضربك عشان بعت انا مش هقول لك بعت حتى ليه انا عارف انك خايف بقالك كذا ساعة مرعوب يا ترى هيرجع ياخدني يا ترى هيلاقيني خلاص عمري ما هشوف تاني الحظيرة وال... وامي واخواتي ما هو مرعوب فلما جاء الراعي ولا كلمة لوم ولا عتاب ولا ولا ضربة يمين ولا ضربة شمال لا خالص ده خده وشاله ورجع بيه الحظيرة وعمل حفلة كمان يبقى واضح انه الشعور الداخلي هنا ايه في خوف والراعي الصالح فاهم ده كويس مش وقت انك تعاتب انسان غلط لما يكون واحد عامل عملة سودة وتعبان من نفسه مش وقت تقول له ليه عملت كده ولا تقول له اخص عليك ولا تقول له تعبتني وبهدلتني ولا تقول له لا ابني ولا اعرفك لا لا لا الكلام ده كله تبقى انت اساسا مش فاهم حاجة لو انت فاهم المشاعر اول كلمة لازم تقولها ما تخافش قولها بالكلام قولها بالحضن قولها بالشيل قولها باي طريقة بس تبقى انت فهمت صح ماذا في داخله بولس الرسول لما المسيح ظهر له وقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده حصل له حالة رعب panic يقول الكتاب سأل وهو مرتعد هو بقى مش فاهم ربنا ولغاية دلوقتي على فكرة ما كانش فاهم ربنا هو كان متصور بقى ربنا هيفنيني على اللي عملته بقى ربنا يسوع ده بما أن يسوع هو ربنا وأنا عمال بقالي كام سنة طايح في ولاده وعمال أجدف على اسمه ده أنا جهنم قليل عليا فكان مرعوب ففوجئ بأن ربنا طيب جدا وحنين ومش زعلان وبيقول له ادخل دمشق ابعت لك حد يقول لك تعمل ايه وكانه بيقول له انا مش زعلان خلاص ايه ده استغرب جدا لكن هو كان مرتعد يبقى الانسان اللي بعيد عن ربنا لازم فيه رعشه كده لازم فيه خوف لازم فيه رعب اوعى تتاثر بمنظره اللي ايه اللي بيقول انا جدع لا لا ده منظر في الخفاء في قلب كله هلع آه تاني شعور موجود دايما في الخروف الضال في الخفاء شعور الذنب ما تفتكروش يا جماعة ان الناس المسيحيين بس هم اللي عندهم ضمير وبيحسوا بالذنب مفيش شخص ما عندوش ضمير في الدنيا دي لكن طبعا الضمير ساعات يتغلف كده ويتلخبط لكن يعني شعور الذنب يلاحق كل الناس وشعور الذنب في علم النفس النهاردة أرضية أغلب الأمراض النفسية الأمراض اللي هي بيسموها النيوروزس يعني اللي هي زي القلق وزي الخوف وزي الاكتئاب أغلب ده كله بيبقى شعور بالذنب أغلبه بيبقى كده شعور بالذنب مثلا أم تكون أم عادية إنما مثلا حد من عيالها بعد عن ربنا أو جاله مرض أو ما عرفتش تعالجه أو زوجة انفصلت عن جوزها وقد تكون مظلومة لكن هي عندها شعور بالذنب مجننها وحاسة انها وحش وحاسة انها مش مقبولة وحاسة ان ربنا غضبان عليها والشعور ده قتلها يطلع منها ايه بقى من الشعور ده مش كسرة كده وتاخد جنبه وبتاع لا ده ساعات تبقى ايه تلاقي شخصية قوية وقرارات حازمة وبمية راجل انما جواها حاجة اخر بهدل لما تدخل جوه في الخفاء بقى تلاقي واحدة تعبانة خالص بس هي منظر منظر زكا مثلا عنده شعور بالذنب لانه ياما افترع الناس ياما ظلم ياما وشى ودي بانت في اعترافه على طول فهو زكا اللي يشوفه ده رئيس عشرين ده رئيس عشرين دي, ده مركز ده واحد وصل الى درجة من القسوة انه عملوه رئيس عشرين العشار بطبعه قاسي لانه هياخد الفلوس من الغلبان ده دوره الحكومة الرومانية معينة عشان كده فلازم يبقى قلبه حجر ولازم يفتري عشان يطلع القرش بأي طريقة وبياخد منه نسبة خلي بالكم فلما يكون رئيس عشارين ده انت تعرف بقى ان ده شخص صعب قوي انما اتاري جوه الشخص ده شعور بالذنب فظيع من غير ما حد يفكره وقف قال له ان كنت قد وشيت باحد هرد اربعة اضعاف يا سيدي ما حدش طلب اربع اضعاف انما هو عنده ذنب تعبه جدا ومش قادر ينام ومش سعيد بفلوسه ولا بمكانته لكن في المنظر الناس تبعد عنه وتقول ده حرامي ده متكبر ده طماع ده مش عارف اوكي ده المنظر لكن ايه اللي في الخفاء واحد متعذب من الذنب المرأة التي أمسكت في ذات الفعل اهي دي بقى لو قعدنا نحاول نحلل مشاعرها يعني نعمل أفلام ايه اللي حساه وهي لما هدومها بالعافية على نفسها واليهود ماسكين لها الحجارة وعينيهم حمراء من من الغضب ورميينها كده على الأرض وخلاص هتبتدي الضرب ايه شعور واحدة زي كده ده مرة عملت حديث زي كده مع شوية ناس قالوا لي فكرة كانت غايبة عني قالوا لي هتبقى غضبانة جدا انا فاهم انها تبقى خايفة جدا حاسة بذنب منطقي لكن ممكن تبقى غضبانة قالوا لي اه هتبقى غضبانة من أبوها وأمها اللي سابوها تتبهدل في أول مرة غلطت وهتبقى غضبانة من الظروف اللي وصلتها لكده ويمكن تبقى غضبانة من ربنا اللي حطها في ظروف وصلتها لكده تصور واحدة تكون في الحالة دي يكون عندها مشاعر غضب اه ممكن ممكن لو احنا فاهمينها صح ممكن عشان كده ربنا يسوع ما لمهاش خالص ولا ولا وبخها ودافع عنها وأنقذها وبعد الله قال لها أما دانك أحد قالت له لا كله مش قال لها ولا أنا ولا أنا بدينك أنا مش واقف لك أقول لك أنت وحش ولا بستفرد بيك دلوقتي عشان بقى أدهم لك بقى وأقول لك بهدلتينا معاكي وجبت لنا الكلام وروحي بقى أنا أنا مش بدينك ولا بشاور لك على الغلط ولا أنا أنا عذرك أنا عارف إنك غلبان يبقى هنا شوفوا الفرق بقى من تصرفاتنا وتصرفات المسيح لأن ربنا يسوع شايف اللي جوه في الخفاء في إيه في واحدة جواها مشاكل نفسية كتير بقى شعور بالذنب شعور بالغضب ما نعرفش إيه اللي جواها شعور الندم وشعور الندم ده قاسي يا جماعة كل المشاعر دي قاسية قوي على فكرة وأكيد كلكم جربتوا ولو حتة منها شعور الخوف قاسي شعور الذنب قاسي شعور الندم يا ريتني دي كلمة مزعجة مزعجة كلمة يا ريتني دي صعبة قوي مرة وعشان كده اتقال مع بطرس بالذات بكى بكاء ايه مرا لانه يعني كان عاوز يقول يا ريتني مت امبارح يا ريتني ما قابلته خالص من الاول يا ريتني كانوا مسكوني قطعوني يا ريتني انا اللي اتصلبت يا ريتني طلعت راجل وقلت انا تبعه يا ريتني ميت يا ريتني انما خلاص هو قال الكلمتين ولخبط الدنيا في الكلام ورموه بره واللي قاله المسيح حصل فهنا يا ريتني دي بتخلي الواحد مش عارف يعمل في روحه ايه لانه عاوز يرجع اللحظه دي مش هيقدر يرجعها يا ريتني ما قلت يا ريتني ما اتحركت يا ريتني ما اتصرفت يا ريتني ما اتجوزت يا ريتني ما طبعا يا ريتني ما اتجوزت دي كتيره بس ايه فيا ريتني دي كتيره قوي ومعاها ندم فظيع وخلي بالكم شعور الندم وصله للانتحار على فكره مش التوبه يقول طرح الفضه في الهيكل وصل ليهوذا بقى وانصرف ثم مضى وخنق نفسه ده شعور الندم وربنا يسوع لأنه على فكرة كان في الوقت ده بيموت على الصليب أو يعني كان مات على الصليب عمل اللي المفروض يتعمل قبلها أقول لكم إزاي كلنا عارفين لو المسيح عايش كان عمل إيه في اللحظة دي كان جري خد يهوذا في حضنه وقال له أنا مش زعلان عشان يهون عليه كان هيقول له أنا لسه بحبك كان لازم هيعمل كده عملها قبلها غسل له رجليه وسابه يبوسه وحط له اللقمة في بقه عشان يقول له ايه انا عارف وهتعمل ايه بالظبط ولسه بحبك ومستعد اسامحك بس بلاش تقع في الندم كأنه عاوز يقول له كده بلاش تستسلم للندم بس هو للأسف استسلم فهنا الشعور بالندم شعور صعب جدا ممكن يضيع ناس كتير قوي شعور اليأس برضو مرتبط بالفكرة دي التلاتة اللي فاتوا التلاتة الكبار دول شعور الخوف وشعور الذنب وشعور الندم عادة يجي وراهم شعور اليأس الواحد ييأس بقى مفيش فايدة بقى خلاص اليأس ترجمة لواحدة من التلاتة أو التلاتة على بعض فيبقى ربنا نسيني يبقى ربنا رفضني هي ما بدهاش لازم جهنم آه يبقى غلطة بغلطة ما هي باظت خالص الحكاية فاليأس بقى يبهدل الواحد لأن يسحبه لتحت تاني ياخدوا أسوأ وأسوأ خلاص ما هو يائس أنا ما زلت بتكلم في الخفاء من بره ممكن الناس تبقى شكلها زي الفل يعني ايه ما تعرفش تبقى في شغلك والناس لابسة و... و... وحلوة وعادية و... وبعدين يقول لك كان معانا واحد انتحر الله ما كان شكله طبيعي امبارح ما انت اصلك مخدوع انت باصص للشكل انت مش عارف النار اللي جواه بقاله سنين عمالة تزيد والشعور عمال يزيد ومحدش دريان بيه فكان في شعور صعب طبعا اليأس ده يعني احنا ممكن كلنا نقرب منه في لحظة خلي بالكم لكن ربنا دايما يحط ايده قدر الامكان يحمينا من اخر مرحلة في اليأس لانها وحشة قوي يعني أشعية مثلا نفسه قال أنا هلكت ما دي لحظة يأس أنا إنسان نجس شوفوا لما نبي يبص لنفسه كده أنا إنسان نجس الشفتين وشعبي كمان نجس الشفتين يعني مفيش حاجة صح كله غلط لما إيليا قال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي يا رب خدني بقى ما كل ده يأس لما يونان قال لهم ارموني في البحر شعور باليأس لما أيوب قال له اعمل معروف خدني كان بيقول له كده بيقول له اصنع معي رحمة واقتلني شوفوا قد ايه من اليأس اذا دول قديسين كبار دول مش ناس قليلين بس عدى عليهم مشاعر صعبة قوي شعور الحيرة ده شعور تاني صعب موجود عند ناس كتير ماذا يدور في قلوب الخروف الضال الناس البعيدة ومش لازم تبقى بعيدة قوي على فكرة ساعات يبقوا حوالينا ساعات يبقوا في بيوتنا ساعات يبقوا أولادنا شعور الحيرة شعور مر قوي ساعات الواحد يبقى محتار في نقطة تبدو بالنسبة لك أنت سهلة بس هو بالنسبة له معقدة جدا ده ممكن شاب في بداية المراهقة يبقى محتار يختار صديقه والموضوع ده عمل له اكتئاب وعمل له قلق فظيع وحيران جدا يمشي مع الشلة دي ولا مع الشلة دي ويكون الموضوع معذبه وانت تبص له بسذاجة وانت كبير كده يا اخي هروح العب بعيد ما تخلينا في المشاكل اللي عليها القيمة هي دي مشكلته ولازم تحترمه لان هو دي دي اللي هتعباه ولو ما عرفتش تلحقه هو في المرحلة دي في الحيرة بكرة هيبقى محتار يقتله ولا ي... مش عارف يعمل فيه ايه هتبقى حيرة من نوع اخر بس انت سبته في الحيرة من بدر الحيرة بتوصل احيانا مع الكبار طبعا في قرارات أسافر ولا أقعد أتجوز فلان ولا فلان أمشي في السكة دي ولا بلاش أتكرس لربنا ولا أكمل شغلي أسيب الشغل وأدور على شغلانة تاني ولا اللي خلينا في الميري اللي عارفينه كل دي حيرة وبتلتزم تحت لازم قرار وساعات القرار يبقى مستعجل وانت مش عارف تفكر في مشاعر أخرى عدي عليها بسرعة كده من مشاعر الغضب برضو ده جوه يا جماعة كل ده جوه قلب الخروف الضال الغضب ياخد أشكال كتير ساعات يكون تعبير عن لوم الناس إسقاط في واحد يبقى طول الوقت غضبان على مراته طبخت كويس ليه طبخت وصرفت ما طبختش ما بتطبخيش ليه وضبت انت سايبه العيال وبتوضبي ما وضبتش انت دايما البيت مبهدل بتبقى فعلا خلاص مش عارفة تروح منه فين هو غضبان على طول وهي سبب كل المشاكل ولو الانتخابات باظت يبقى هي السبب ما هو كده طبعا مثل هذا الشخص تعبان من جواه هي ملاش ذنب خالص والمشكلة يا جماعة ان هي لان ده جوزها بتتأثر بكلامه فعلى طول تطلع بقى الى تدخ- تاخد هي بقى شوية المشاعر اللي فاتت ت- ت- تحس انها مش نافعة وتكتئب وتبقى خايفة على بيتها ويجي لها احساس بذنب وهمي وهمي طبعا لان هي عاملة اللي عليها واكتر بس هو كل يوم مسمعها كلمة انت وحشة انت غلطة وهو التاني تعبان من حاجة تاني خالص تلاقيه مثلا بعيد عن ربنا فمش طايق نفسه فبدل ما يلوم نفسه عمال يلومها او يغضب عليها فطبعا دي معاناة تقعد تقول له يا عم حب مراتك خليك حنين انت بتضيع وقت هو مشكلة جوه المشكلة جوه انت بتدي مسكنات تدي اسبرين ده ما ينفعش هو ايه اللي مخليه كده في موضوع اكبر من انه يتعامل مع مراته كويس هو غضبان على طول ليه لازم في حاجة ساعات يبقى غضب على النفس يصل الى اذية النفس اغلب اللي دخلوا الادمان كان نوع من الغضب على النفس فبيستسهل يأذي نفسه توصل لكده ومش قادر ينتحر قد لأسباب دينية أو لغيرها فينحرف انتقاما من نفسه أو يقطع نفسه بأي طريقة يبهدل نفسه بأي طريقة ده بيبقى نوع من الانتقام دي مشاعر وحشة جدا احنا نبص نلاقي واحد فاسد ونقول يعني ده انسان صعب وبتاع. استنى بس ده هو من جواه تعبان خالص الغضب اللي جواه ده نتيجة ال... اصل الغضب شعور سكندري يعني شعور نتيجة حاجة من اللي فاتوا خلي بالكم عشان كده حطه في الاخر شعور بالذنب جاب شعور بالغضب اليأس جاب شعور بالغضب الندم الشديد جاب الغضب لكن الغضب جاي ن- نمرة اتنين ساعات شعور تاني بالانتقام والعنف يبقى شخص عنيف جدا العنف ده غالبا استنى برضه مش شيطان راكبه ولا حاجة لا جواه في أسباب في حاجات جوه دور في قلبه دور في الهيستوري هو ليه واصل انه شخص كده عنيف كده لو عالجت السبب من جوه لو يمكن جعان حب لو شبعته حب تلاقي كل حاجة اتصلحت ساعات انتقام من الكنيسة وانتقام من ربنا وانتقام مش فاكر مين من ال- هتلر باين ولا حد منهم كان في واحد من الكبار بتوع ال- اللي بوظوا العالم دول أمه كانت بتتعالج عند دكتور والدكتور فشل في علاجها فماتت من ساعتها كفر غضب على ربنا فلغى ربنا وبشر بالإلحاد وقرر يموت أكبر عدد من البشرية يعني ده اللي كان جواه كل ده بسبب حادثة في الطفولة انه كان متعلق بمامته ومامته ماتت عادي كان جالها كانسر وك- طبعا الكلام ده من 80 سنة فيعني ولا اكتر فما كانش فيه علاج فكره اليهود لان الدكتور كان يهودي انا افتكرت غالبا كان هتلر وطلعت الحكاية جوه قديمة قوي محدش بقى عالجه عالجه بالحب مش مشاعر التذمر والشكوى المشاعر دي كلها جاية سكندري يعني ايه نتيجة المشاعر الاولانية بس كل ده جوه اللي بيطلع بقى قدامنا حاجة تانية خالص ان تلاقي واحد عاوز عاوز عاوز بيجري يكوش يكوش هو على فكرة ساعات يكون شعور بعدم الامان فهو عمال يكوش ده كله لانه ما عندوش احساس بالامان لو حسسته بالامان زي ما حصل مع زكا كده تلاقيه فتح ايده على الاخر طب زكا انت بقالك خمسين سنة بتعمل فلوس تقعد مع المسيح قاعدة تضيع كل الفلوس قال ما انا خلاص ما كنت خايف ما بقتش خايف ما كانش عندي امان بقى عندي امان ارتحت بالمسيح فخلاص مش عاوز الفلوس ممكن تبقى نقد مستمر النقد المستمر برضو في حاجة غلط جوه مش بس طبعه ناقد لا هو ورا الطبع فيه سبب حاجة من الحاجات الأولانية اللي قعدنا نقولها شعور بالذنب ولا صغر نفس نقص فشل ندم ممكن يوصلوا لشك المهم عشان نخلص احنا اذا كنا ربنا بيشغلنا معاه كرعاة خلينا نتعلم لما نلاقي خروف ضال نحاول نقرأ قلبه بيحس بإيه ماذا يدور في داخله بلاش ناخده من على الوش لأن لو خدته من على الوش هتأذيه هتضيع وقتك حاول دايما تدخل إلى قلبه تكتشف هو بيعاني من إيه إيه اللي وصله لكده وطبعا ده مين لي هيبقى حبه لو حبيته وقبلته وسامحته وحسسته بالأمان تلات أرباع اللي فات ده كله هيختفي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا